بسم الله الرحمن الرحيم حقائق الدنيا زكاة الدنيا هي الآن فكيف ينجو العاقل منها
حقارة الدنيا الدنيا دي كلها على بعضها موضع صوت في الجنة الصوت ده قد ايه عصاية العصاية دي لو انت حطيتها على المكتب قدام هتاخد قد ايه تصور موضع صوت خير من الدنيا وما فيها شوف الحقارة الحقارة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون عبد الله وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويا ريته عجب في الآخر فعلا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل
يا عباد الله احذروا الدنيا الإنسان يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء الذين بذل نفسه لدنياهم يا ريتهم قدروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واعلم أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة طب أنت خدت الدنيا كلها تقوم تضحي بالجنة كلها علشان إيه بقى العاقل نافوخه يطير لا معاك الدنيا كلها ولو كانت معاه لا تساوي موضع صوت هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليه والناس تحدي ده بيخليه يتحفز دايما وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون يا عبد الله فإذا كنت عايز الدنيا سيب سيب لو تركتها رجعت إليك فإحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقارة ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة إنك أنت تصارع على الدنيا وهذا قدرها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار حقارة الدنيا حقارة الدنيا حقارة الدنيا وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد قال البخاري رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء قلت في المرة الماضية إن البخاري رحمه الله استهل كتاب الرقاق ببراعة عندما بدأه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا آه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ثم أورد حديث أنس وحديث سهل وكليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر ثم تابع البخاري رحمه الله هذه البراعة في ترتيب الأبواب فبعدما ذكر رأس المال وهو العمر ثم ذكر أن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة لأنها دائمة والدنيا فانية استهل الباب الثاني بذكر الذي يعرض للمرء ويعطله ويعرقله عن السير ألا وهي الدنيا ثم بعد ذلك سيذكر المنجيات إذا كانت الدنيا هي الآفة فكيف ينجو العاقل منها يبدأ بقى يذكر بعض المنجيات فهو الحقيقة رتب كتابه ترتيبا بارعا كما سيمر بنا في الأبواب إن شاء الله فقال باب مثل الدنيا في الآخرة وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إذا وقفت على البحر المحيط ثم وضعت إصبعك في الماء فالقد قد فالذي تعلق بإصبعك من الماء هو الدنيا والآخرة هي المحيط ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الحديد أنما الحياة الدنيا ووردت في بعض نسخ البخاري بكسر همزة إن والصواب رعاية التلاوة إن الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا فلو أن إنسانا اجتزأ شطرا من آية فينبغي أن يبقي الحركة على ما هي عليه في المصحف اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وإنما على رأي كثير من الأصوليين سواء من أصولي العربية أو أصول الفقه تفيد الحصر فالدنيا هي هذا الوصف فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته والعلماء يقولون إن الأمثال من باب المبين من باب المبين كل مثل يأتي لابد أن يكون واضح الدلالة ليس هناك مثل غامض قط الغموض يأتي في الإجمال غموض يأتي بسبب الإجمال إنما الأمثال من باب المبين كلها تأتي لتقريب الفكر كمثل غيث أعجب الكفار نباته والغيث اللي هو المطر المحمود ولا يأتي في موضع المدح والرحمة إلا بهذا اللفظ إنما إذا جاء لفظ المطر يبقى ممكن يكون فيه تدمير ممكن يكون فيه مصايب ممكن يكون فيه خسف لم يأتي لفظ المطر في القرآن إلا في العذاب إنما الغيث يأتي في باب الرحمة كمثل غيث أعجب الكفار نباته كفار هنا من العلماء من حمله على حقيقته كفار هم الكفار يعني وذلك لأنهم أشد تعظيما للدنيا وانهماكا فيها وإتقانا لها زي ما هو حاصل الآن أنت بتلاقي النهاردة الكافرين هم الذين استحوذوا على الدنيا كلها فضعاف المؤمنين حصل لهم شيء من اللبس بسبب هذا طب نحن مؤمنون ومعنا الدين الحق ومتخلفون ليه فلم يصبر كثير من الذين يعبدون الله على شفا جرف هار ظهر بالدنيا وظن كما يقول بكل أسف يعني بعض الدعاة يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين وجئت هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما الكلام ده فيه نظر يعني هو لما راح الغرب وجد إسلاما أين الإسلام اللي في الغرب هو بس التقدم هو الإسلام عنده التقدم يعني فقط ليس هناك إسلام هناك كل الموبقات الغش والكذب والتضليل والقتل والزنا كل موبقة تجدها هناك بعض المغفلين يتصور ان الناس اللي بتدخل المحلات الضخمة هناك آه، يعني بيت أمناء ولا حد ياخد حاجة ولا حد يسرق حاجة ولا الكلام ده لا ده هم أساتذة اللصوصية في العالم لكن المحلات اللي هناك دي مزودة بكاميرات تلفزيونية في كل مكان فيش حد يحط حاجة هنا إلا يتصور على طول مش أمانة يعني مش إن هو أمين ولا بتاع سايب البتاع لا عليه مراقبة شديدة مرة كنت أنا والشيخ محمد حسان كنا في أمريكا وبعدين اشترينا حاجات المفروض إن إحنا بندخل من باب ونخرج من باب هو اشترى ساعة وبعدين بدل ما نخرج من الباب الإخوة قالوا لنا لا إحنا إيه هنزق إحنا العربيات ونحاسب وأنتوا اطلعوا من هنا هو نسي يحط الساعة في الإيه في ال- البضاعة علشان تتحاسب وقاعدين ندردش مع بعض وخارجين من الباب اللي دخلنا منه وإذا بالصفارات الإنذار تدوي في كل مكان أي بني آدم يخرج بكيسة كيس على طول الصفارات تنطلق في كل مكان وإذا جماعة ثلاثة أربعة كانوا يجروا علينا إيه معاك إيه فتشوا لقوا معاه الساعة كان شاري ساعة في كيسة صغيرة كده فهو مش أمانة يعني ولا حاجة هم ب- بيشتغل يقول لك المسلمون المفروض انهم يمتلكوا الدنيا اه لكن امتلاك الدنيا يشترك فيها المؤمن مع الكافر المؤمن يبقى متقدم في الدنيا والكافر متقدم في الدنيا فايه معنى بقى ان يروح هناك يقول وجدت اسلاما وده رجل داعيه مفروض فين الاسلام اللي عند الغرب فده مثل هذا الكلام يوم يغر الضعاف الموجودين عندنا العايشين في وسطنا ويستخزي ويشعر بالعار انه بينتسب الى امه مهزوم وهو ده يعني بداية التردي أن يكون المرء معجبا بعدوه هو ده بداية السقوط فعشان كده احنا بنقول ال ال ال ال الكفرة يمكن أن يتقدموا ويحرزوا الدنيا وينتجوا ويتمتع بكل شيء يزني ويشرب الخمر ويقوم يشتغل احنا معاشر العرب لا تركيبتنا مختلفة تماما عن تركيبة هؤلاء احنا يا ناخدها كلها يا نسيبها كلها طبعنا كده يا تبقى مستقيم على طول الخط واذا كنت مستقيما على طول الخط هتبقى مستقيم في كل حاجه حتى في الدنيا كمان هتبقى مستقيم في الدين هتبقى مستقيم في الدنيا معوج في الدين هتبقى معوج في الدنيا برضه عشان كده اذا مثلا هو انخرط في اللذات ما يعرفش يطلع منها ابدا يفضل مبلط في الخط يقضي المتعه بتاعته كلها وهو مبلط برضه في الخط مش عايز يبطل فنحن جنس مختلف عشان كده أعداؤنا فهموا وأغرقونا ولهم عدة محاور من المكر نحن يعني تكلمنا عن هذه المحاور في مرات كثيرة آه، سابقة فالكفار هم أشد الناس تعظيما للدنيا والتفسير الثاني كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار لما الزراع قال لك ليه قال لك ما هو الإنسان فيه شبه من الزرع والله أنبتكم من الأرض نباتا زرع يكون صغيرا وبعدين يبتدي يكبر يورق يزهر وبعدين يبتدي يصفر وبعدين يتحصد يروح الجرن يتداس عليه الت- العود القمح بقى فتافيت قال لك البني آدم كده يبقى صغير وبعدين يكبر يبقى عنده شباب وبعدين يدي- ياخد اللذات والمتع والمال والى اخره وبعدين يبتدي ايه يبتدي يكبر شويه لحد ما يصفر ويقع ومن نعمره ننكسه في الخلق هو سن الاستواء أربعون سنة يكتمل نضج الإنسان العقلي والبدني بعد الأربعين يبتدي يقل بعد الأربعين يبدأ يقل هو إيه ماشي ناحية الشيخوخة الكهولة على سن الأربعين اللي هو الاكتمال يعني وبعدين يبتدي يكبر يكبر يكبر خلاص قارب المنزل قارب أن يصل فالزراع هنا هم الايه الكفار هم الزراع فقال العلماء ان الله عز وجل انما ضرب المثل بالزرع لان الزارعين الفلاحين يعني دول لا يعجبهم الا ما هو معجب على الحقيقه لا يخدعه كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وبعدين الامام البخاري اورد حديثا ليبين حقاره الدنيا وقد أحسن جدا جدا في اختيار هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو المشهور بالقعنبي وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم وكان من أوثق الناس وعن الإمام مالك وغيره وقد ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية عن القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي في إسنادها ضعف آه، يقول إن مبدأ القعنبي لم يكن هكذا وإحنا بقى في شهر رمضان ويمكن حكاية القعنبي التي وردت في كتاب التوابين تهيج بعض العصاة الذين عصوا الله عز وجل كثيرا وتحمسهم على أن يبدأوا الطريق بجدية كما بدأ القعنبي رحمه الله الرواية بتقول أو الحكاية بتقول أن القعنبي كان له آه، أصحاب وكان يشرب معهم آه، وبعدين في يوم من الأيام انتظر رفاقه على قارعة الطريق عشان برضه يروح يشربه كالعادة وإذا برجل يركب حمارا وحوله جماعة كثيرة متعلقة بالحمار اللي ماسك ديله الحمار واللي ماسك لجام الحمار واللي حاطط ايده على الحمار فاندهش لهذا المنظر فعدته بقى ولد صايع يعني ليشرب بقى فليس عنده حياء فقام واقف كده وماسك الحمار وموقفه ثم سأل الراكب من أنت قال شعبة قال وما شعبة يطلع ايه شعبة ده قال واحد في البصرة ومش عارف شعبة ده حاجة فضيحة يعني بس طبعا آه، ولد بيشرب فهيعرف شعبة منين إيه؟ شعبة ايه وما شعبة فالجماعة اللي حواليه قالوا له محدث ايه محدث تطلع ايه بقى محدث انت ما عندوش فكرة عن البطيخ المهم قالوا بيبيع ايه يعني شعبة ده فقالوا محدث بيقول احاديث قال له قول لي حديث فشوف بقى فقه اهل العلم قال له حدثنا منصور عن ربعي منصور اللي هو ابن المعتمر يعني عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت آه سبحان الله كان قلب القعنبي مفتوح للكلمتين دول سمع الكلمتين دول غيرت حياته لما سمع هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأن اللي يعمل كده مع شعبة يبقى قليل الحياة لأن التلامذة الفضلاء اللي حواليه دول مفيش حد يجرؤ إنه يعمل كده معاه أبدا بل كانوا ينزلون الشيخ منزلة الوالد فازاي يكلمه بالكلام ده ويمسك اللي هي من البغله ويقعد يقول له انت مين وتطلع ايه وبتبيع ايه والكلام ده فانفتح قلبه دخل الحديث وقلبه اتقفل راح لامه دخل على جرار النبيذ كسرها كلها وقال لامه اذا جم الجماعه اياهم دول قولي لهم خرج وقعد يسال بقى اروح لمين قالوا له ايه اذهب الى المدينه راح للمدينه بقى علشان خاطر ايه يجاور يروح هناك يجاور في المسجد النبوي فلقي مالكا فلزمه واختص بمالك وكان من أوثق الناس في مالك ومن أعرفهم بحديث وبعدين لما آه، خلاص يعني شبع من مالك حب يرجع البصرة علشان يسمع من شعبة فوجده قد مات فلم يسمع منه إلا هذا الحديث الواحد إذا كنت ما تلاقيش قعنبي أبدا يقول حدثنا شعبة إلا في هذا الحديث الذي سمعه منه وهو في أيام المجون فيعني شوف من صبي بيشرب لعالم من أوثق الناس يعني أبو حاتم الرازي قلما يرضى عن أحد يعني أبو حاتم الرازي لو قال مثلا ثقة ثبت ده يبقى أم دعيان ليه يشح بلفظ التوثيق حتى على الرواة الكبار لما سئل عن القعنبي قال كلام معناه أنا عهدي بعيد بكلمة أبي حاتم بس كأنه قال ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي ولقد كان يخرج إلينا في اليوم الشديد الحر يعني عليه كساء واحد كساء مقطع كده و- وما كان يمتنع أبدا من أحد يريد أن يطلب منه العلم ما كان يمنع آه، علمه أبدا عن أحد القعنبي رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أي أبي حازم عن سهل اللي هو ابن سعد الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها دي تساوي كام نحسب حسبة كده الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده المسجد ده لما حبينا نشتري الأرض بتاعته آه، دفعنا فيها حوالي 470 ألف في الأرض بتاع المسجد دي واتبنى المسجد ده بحوالي 600 ألف يبقى دي مليون خلاص ده قد ايه ده وآه، زي ما انتم شايفين اللي انتوا قاعدين فيه ده مليون لو خدت بقى الشارع الغلبان ده اهو لحد الترب ومسكت آلة حاسبة كده وقعدت تحسب بقى المتر بكام والشقة بكام والبتاع ده هيطلع لك ايه؟ ملايين ممليانة حبيت بقى انك انت تتوسع وتاخد المدينة بتاع كفر الشيخ دي وتحسب دي تطلع كام مليار؟ كتير خد بقى المحافظة خد بقى مصر كلها خد بقى الوطن العربي خد العالم واحسب بقى شوف الدنيا دي كلها تطلع بكام كتير جدا طبعا وطبعا احنا من محافظات النايمة الن- قصدي النامية يعني من فضلك اقلب الشريط
احنا من محافظات النايمة الن- قصدي النامية يعني ها ومصر كلها نامية بالدول النامية اللي هي تعتبر يعني كده لو انت رحت بقى هناك مثلا في السعودية المتر المتر في مقابل ال- ال- المسجد النبوي اغلى متر في الدنيا لمقابل الحرم المكي او اللي هو بيقابل الحرم المدني اغلى متر في الدنيا متر مربع يصل الى ملايين متر مربع لو كده طبعا ده هذا جيلنا فقط ها الطائرة المدنية اللي هي بتشيل الركاب دي لو الجامبو والكلام ده ب 200 مليون دولار الطائرة الواحدة الطائرة العسكرية ب 100 مليون شوف الدنيا فيها كام طيارة والكلام ده هتلاقي بقى مش هتعرف تحسب الأرقام هتتوقف لكن آخر رقم يخطر على بالك في الدنيا احفظه طب ده عصرنا طب العصور اللي كانت قبلنا كانت تساوي كام يعني اللي هي بادت كلها ارم ذات العماد العالم دول كان حد يحب يعمل لنفسه فيلا يروح ينحت الجبل كانه طين ي- يقسم الجبل اوض يعمل كده فيلا ينحته كده من الافتراء بتاعه ماشي طيب الدنيا دي كلها على بعضها موضع السوط الصوت ده قد ايه عصاية يعني. خلاص العصاية دي لو انت حطيتها على المكتب قدامك هتاخد قد ايه مساحة يعني ولا حاجة تصور موضع صوت خير من الدنيا وما فيها يبقى تساوي ايه دي بقى اللي هي احنا قلنا مليارات وقلنا ارقام مش عارفين نوصل لاخرها يبقى موضع سوط في الجنة سوط واحد كده خير من الدنيا وما فيها امسك الحديث ده وخد حديث ابن مسعود اللي هو في الصحيح برضه لآخر رجل يدخل الجنة خلاص الرجل ده بعد ما دخل الجنة آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة لما قال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا يبقى الراجل ده هيبقى له ايه موضع صوت خير من الدنيا يبقى هيدخل حشر بقى ولا ايه ها موضع صوت خير من الدنيا فلما قال له ادخل ولك مثل الدنيا لم يصدق اذنيه قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا تسالوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزه لما قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين قال انا اني لا استهزئ بك ولكني على ما شاء قادر ادخل الجنه ولك عشر امثالها لك عشر امثالها واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا رجل في الجنه من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها لا يكاد يبصر آخر ملكه في الجنة وآخر رجل يدخل له قد الدنيا عشر مرات فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها فاللي يضحي بالجنة كلها بقى بالجنة كلها علشان الدنيا يطلع إيه ده بقى ليس عنده من العقل ذرة لو كان عنده من العقل ذرة لهداه هذا الحديث إلى حقارة الدنيا فشوف الحقارة عشان كده الإمام البخاري وفق فعلا في إيراد هذا الحديث تحت الآية عشان يبين حقارة الدنيا في بعض ال- الإخوان يبدو اللي هو يبدو إنه متعذب حياته مراته معذباه شوية بيقول لي إيه بيقول لي معلش قول لنا الأبيات اللي أنا قلتها أول أمس ها بتاع الأعرابي المسكين الغلبان المتفجع ويبدو ان انا اللي نكست نكأت الجرح بتاعه فيما يبدو الاعرابي ده و- يعني كانه يعني ما فهمش الابيات قوي الاعرابي ده نعيد الكلام مختصر يعني آه، كان له امرأة محبوبة وهذه المرأة كان لها تطلعات بسبب تطلعات المرأة دفعته إلى أن يهاجر في الدنيا فهاجر ثم رجع شخصا آخر جلده اتحرق من الشمس وبقى جلد على عظم ولم يعد ذاك الشاب الفتي البط الغض فأول ما رأته أنكرته يقول الأعرابي رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها النضو اللي هو البعير الهزيل وفي حديث عروة ابن مضرس في السنن الأربعة ولكن أنا أذكر لفظ ابن ماجه آه، أنه قال يا رسول الله إني قد أمضيت راحلتي أمضيتها في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بدل أمضيت أكللت وهي هي أي أتعبت إني أمضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه ده في الحج يعني وعروة بن مضرس كان جاب متأخر شوية في الحج المهم كل ما عدى على جبل يقف ويلبي وبتاع والكلام ده لحد ما إيه لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع جمع ليه إيه لمزدلف فقال يا رسول الله إني قد أمضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه فبيسألوا عن الحج بتاعه يعني صحيح ولا لا فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر في مسجد المشعر الحرام في مزدلف صبيحة يوم عشرة يوم العيد من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تمام فيقول أمضيت راحلتي يعني إيه أهلكتها وأهزلتها وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة وهو, وهو ضعيف الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن المنى يمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر آه، يقول لك المؤمن يمضي يعني معذب الشيطان بتاعه مخليه جلد على عظم إذا أكل يقول بسم الله يحرمه من الأكل ها وبعدين داخل معاه في معارك مستمرة لدرجة ان المؤمن بسبب قوته ركب الشيطان وجعله دابة خلاص ركبه وأمضاه زمان كان في آه، في الأساطير أساطير الأولين عندنا ها يقول لك بقى إيه إن كانت العفاريت تطلع زمان هو يقولوا كده يعني، العفاريت تطلع زمان في القرى فيجي العفريت على هيئة حمار فيقول لك الفلاح الجدع بقى يبقى معاه مسله كده ها وقوم جاي كده جنب ال- الحمار اللي هو العفريت في الاصل بدون ما العفريت يحسهم راشق المسله ايه في ظهره ما يعرفش يرجع عفريت يفضل حمار ها ياخده بقى يجر عليه ردم ها وجر عليه سباخ وجيب عليه آه، ميه ويبهدله خلاص وفي الاخر خايف عايز يخليه يرجع فريد زي ما هو فلو هو شد المسله وكده هيرفصه ها فيموته ده عفريت بقى فيقوم يعمل ايه يقول لك يربط المسله كده يربط فيها حبل كده ويقوم داخل الدار ويقوم شاددها من بعيد يعني فيقوم يرجع الحمار عفريت زي ما كان ها فبقول لك المؤمن بسبب ايه قوته على شيطانه يمضيه يمضيه يعني ايه يخليه هزيل بسبب ايه ايه بسبب انه المؤمن هو اللي مسخر الايه الشيطان ده رأت نضو أسفار النضو الأسفار أصل النضو اللي هو البعير المهزول خلاص واستعير للإنسان إذا هزل رأت نضو أسفار أميمة أي رأت أميمة الرجل اللي هو زوجها يعني رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار النضو أسفار التاني ده اللي هو البعير وقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي صرمة لا تزينها تطلع مين نسيته مش عارفة شكله بسبب انه بقى جلد على عظم واتحرق من كتر الشمس فبتقول له انت شكلك كده لا يزين اي مجلس ما تشرفش حد بالشكل بتاعك ده طب ما انت اللي بعتيه وانت اللي فضلت وراه وتقولوا له عايزين نكون نفسنا وعايزين نعمل الشقه وعايزين نجوز العيال وبتاع فانطلق في الدنيا كلها ورجع لك جلد على عظم ما عادش ينفع بقى دلوقتي فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها انت بقى انا ما عدتش نافع بقى بعد ما رحت وجبت اللي انت عايزاه بتجد عاط ما عدتش نافع انت عايز ايه بقى عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها انت بقى عايزة واحد عنده ثلة والثلة هي الجماعة مسلحبة اللي هي الإبل ال- والغنم اللي قاعدة في الزريبة على طول مستريحة وبتاكل فمستريحة وبتاكل بتحلب لبن يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها المخض قلنا اللي هو اللبن منزوع الدسم تشرب لبن منزوع الدسم ما لا تدخن ولا تبعجر ولا الكلام ده تفضل برضو ايه محتفظ بايه برشاقتك وبقوامك عشان النسوان بيحبوا كده تمام يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها وحقينها الحقين اللي هو اللبن الرايب إذا صب عليه اللبن الحليب الاتنين يتصبوا على بعض كده ويشربهم صاحبنا التمل اللي قاعد ايه ملوش شغلانه ده خلاص يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي الضواحي كل ما برز من الجسم كالكتفين مثلا سمين الضواحي يعني له عضلات لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها رجل خالي ما عندوش لا هموم لا هموم بكر ولا عوان خلاص قلنا الهموم البكر اللي هو الهم الذي لم يقابل أحدا قط إلا هذا البني آدم أصيب بمصيبة ما أصيب أحد بها وهموم أخرى أصيب الناس بها أيضا وهو من جملة إيه؟ من جملة من أصيب الحين الأعراب دول كانوا يملكون ناصية اللغة سليقة يعني أنا وأنا وأنا أقرأ أبكار الهموم وعونها تخيلت الراجل ده جاب اللغة وقام منفضها زي ما واحد بينا يكون بنفض مرتبة كده ولا بطانية وقام مطلع اللفظ ده لفظ بارع جدا جدا شوف يعني يقول سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها لم أجد يعني في كثرة ما قرأت من الشعر مثل هذا التعبير عن رجل لقي هما ما لقياه أحد ربنا يفرج هم صاحبنا يعني اللي هو خلانا نعيد ال- لكن هذا الكلام برضه له آه، تعلق بالدنيا وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويا ليته عجب في الآخر ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الرجل أهلك نفسه في الدنيا وراجع مراته قالت له إيه بقى مش أنت هي عايزة راجل كويس وجنتلمان و... وراجل يكون آه، راجل مجتمع ومعاه فلوس و- وأحدث عربية وساكن مثلا في حي راقي والكلام ده هي الستات عايزين كده إنما رجل عالم عالم جليل فاضل الدنيا كلها مثلا بتحسد الست دي إنما على الراجل ده جوهرة وهي ولا حس بالكلام زي مرات الأعمش كده مرات الأعمش كانت بتنشز عليه وبتزعل منه وبتاع فقال مرة لعبد الله بن إدريس الست اللي زعلانة منه وبتاع ما قولوا لها كلمتين كده من وراء الحجاب يعني قولوا لها ده انت زعلانه من الاعمش ده الاعمش ده ده كلنا بنحسدك ان الاعمش جوزك فازاي انت مش حاسس بقيمه الراجل ده وقال ايه و- قولوا لها كلمتين كده وبتاع عشان تعرف قيمتي يعني وايه وتحسن معاملتي فراح عبد الله بن ادريس ونرى حجاب وقال لا لا يا عم الشيخ يا استاذ ده- ده يا بختك هو فيه هو عيبه بس انه اعمش قام طالع له قال له هو انا فيا غيرها ها تيجي تقول لها عيبه الاعمش طب زعلان مني عشان كده لكن اللي انت بتدور عليه اللي انت عندك حدثنا والكلام ده ولا يسوى بصر عندنا ها فالقوة المستكنة عند الرجال من العلم والعقل والصبر والجهاد قل ما تعجب النساء إلا إذا كانت امرأة من أفراد بني آدم امرأة كده ربنا سبحانه وتعالى زانها بزينة العقل وتقدر تقدر زوجها صح تحس ان عايشه ربنا اختار لها هذا البني ادم العاقل العالم المجاهد الصابر فدي برضه من آفة الدنيا إنسان يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء يا ريت حتى الذين بذل نفسه لدنياهم يا ريتهم قدروه لكن ما قدروه ودي من عاقبة برضو التلوث بالدنيا والمدهش أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة كله يعكر عمل الآخرة كله عشان كده البخاري هيعقد بعد كده باب العمل الذي يبتغى به وجه الله اللي هو ايه المنجيات بعد ما يجيب لك المهلكات يحط لك بقى ايه برضه المنجيات فالامام البخاري لما راح حديث سهل بن سعد ينقسم لفقرتين الفقره الاولى والاثنين خير من الدنيا وما فيها موضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها يبقى انت تضحي بالجنه كلها كلها مش موضع صوت عشان ايه بقى طب انت خدت الدنيا كلها لما ضحيت بموضع الصوت ده عندك ايه من الدنيا يا غلبان يا مسكين عندك ايه ده اغنى رجل في العالم بتاع السلطان بروناي ده عنده 149 مليار دولار الكلام ده انا قريته من حوالي 3 4 سنين 149 مليار دولار 149 ألف مليون دولار يطلعوا ايه دول لما قارون كان بيطلع كده يوم العيد ويحب يشخشخ جيبه كده ها يشخشخ الفكه اللي في جيبه كان يبقى ال 149 مليار دول هو ده مع حاجة فانت بقى ما معكش الدنيا اصلا ولا معاك المليارات دي كلها فلو سلمنا جدلا ان انت معاك كل المليارات دي لا تساوي موضع صوت في الجنة تقوم تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى حاجة ال- العاقل العاقل نافوخه يطير عاقل لا معاك الدنيا كلها ولو كانت معاك كلها لا تساوي موضع صوت تقوم تضحي بالجنة كلها ملكك كله عشان ايه بقى فده تحقير شديد للدنيا فاللي عنده خصومات يسقطها هو واخوه مختصم على ميراث واكل حق اخوه واكل حق اخواته البنات عمالين يتخانقوا على شقه 120 متر ولا 100 متر ولا الكلام ده سقط كل ده عشان تستريح وسياتيك ما تركت اوفى مما تركت هي كده الدنيا زي الجيفه كما قال الشافعي والجيفه الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليها والناس تحدي ده بيخليه يتحفز دايما وجرب لو في واحد انتوا الاثنين بتتنافسوا على حاجه من الدنيا سيبها له هترجع لك تاني وهترجع لك برضا الطرف الثاني لكن تدخل معايا تحدي هنتحدى بعض لا مش هسيبها لك وممكن ما اكونش عايزها ممكن ما اكونش عايزها بس روح التحدي وانك انت ازاي تاخدها مني فاذا كنت عايز الدنيا سيبها لو تركتها رجعت اليك فاحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقاره كما هو في الايه وكما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما- عيب ليس من المروءه ولا الحشمه فضلا عن الديانه انك انت تصارع على الدنيا وهذا قدرها والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولغدوه في سبيل الله او روحه وده متعلق طبعا بمساله الجهاد خير من الدنيا وما فيها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته